بودكاست صوت
وهنا كان دوت الهدف منها بقى ان احنا خلاص احنا عايزين نعمل محاكاه ندرس ال- التغيرات ديت ان احنا نعمل دراسات ال- انعدام الجاذبيه السريريه يعني انا حتى وانا بدور على على حاجه مصطلح بالعربي بس كل اللي موجود اللي هو الخبر بتاع ناسا هتدفع مش عارف ايه عشان تقعد في السرير
مدي حالك على السرير مريح رجعي راسك 6 درجات تحت مستوى جسمك وما تقومي من محلك ل 70 يوم هاي على ما يبدو وصفة لتروحي للفضاء أو بالأحرى لتجيبي الفضاء لعندك إذا منطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظيا الكوارث الطبيعية والحروب منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع لحد كبير الأرض بتدور بشكل منتظم الأطفال بينولدوا وهم عم يبكوا والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة ونغرق مع بعض بإيقاعات بتختلف عن يلي تعودنا عليها عوالم مجددة وبديلة عوالم متداخلة عالم جوا عالم جوا عالم تماما مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا أنا تالا العيسى وبهالموسم رح أنطلق معكم برحلة نحو الفضاء تعرفوا الإعلانات اللي كانت مرات تطلع لنا عن الناس اللي بدها تعطينا 20 ألف دولار عشان نضل نايمين بالتخت من 30 ل 70 يوم؟ ممكن يبينوا محاولات نصب أو أحلام يقظة بس الحقيقة إنه ناسا ووكالات فضاء تانية بتعمل فعلا دراسات بتتطلب النوم في التخت لمدة طويلة لؤي اللي بيدرس هندسة طيران بيعرف في الموضوع أكتر منا هو هو انا انا يعني ال- الموضوع برضو عندي كان يعني احنا دراستنا شويه واخده الموضوع بشكل عام كله آه، بس انا يعني اه يعني ان شاء الله هقدر آم،
بس لحظة عم نحاول نظبط مكان المسجل
لا لا كان محطوط يعني انا كنت حاطه قدامي كده على الت- آه، على الترابيزه اه اه بس ببعد ال- اه ببعد الحاجه okay انا جاهز ال bed rest studies طبعا لو ليها اسم عربي يبقى كويس يبدو إنه إلها أحيانا بتترجم لدراسات الراحة في السرير ورح تسمعوا لؤي عم بسميها في الحلقة دراسات انعدام الجاذبية السريرية هي بدأت مع بداية خروج الإنسان للفضاء لأنها كانت بتوفر لينا طريقة إن إحنا نحاول نشوف هو الفضاء دوت بيأثر على جسمنا إزاي إحنا دلوقتي عارفين يعني متخيلين أوي الفضاء بيأثر علينا إزاي وكده وخلاص إحنا شايفين رواد فضاء موجودين حوالين يعني بره الأرض طول الوقت فالموضوع بالنسبة لنا شوية عادي بس أول ما برامج الفضاء بدأت في الخمسينات والستينات For the first time in history, man reached beyond his planet and began to probe the mysteries of space.
الموضوع كان غريب جدا علينا لدرجه ان هم مثلا كانوا متخيلين هل في رائد فضاء هل في انسان ممكن يبقى موجود جوه كبسوله في الفضاء من غير مثلا ما انعدام الجاذبيه يموته وعشان كده اول مهمات فضاء طلعت ما طلعناش بشر طلعنا حيوانات باعتبار ان يعني حياه الانسان اهم فطلعوا قرود وكلاب وهكذا يجربوا فيهم الاول
بقلب ينبض بالحياة ونفس سريع اعتلت الكلب لايكا صاروخا فضائيا لتقوم برحلة مدارية حول الأرض على ارتفاع بلغ 2000 ميل في مهمة انتحارية لكن لم يذكر لنا أحد المصير الذي واجهته هذه الكلبة المسكينة
هو الموضوع مع ناسا آه، بدأ في الستينات ان احنا بقى خلاص احنا عايزين نبتدي نطلع رواد فضاء بشكل آه، مستمر يقعدوا فترة طويلة في الفضاء وهكذا فمحتاجين نعرف هو ال- يعني انعدام الجاذبية وتواجدهم في مرحلة مفيش تأثير جاذبية عليهم دوت هيأثر على جسمهم ازاي وهيأثر على السايكولوجي او على على نفسيتهم ازاي
هذا صوت فيديو لرائد فضاء عم يحاول يمشي بعد ما قضى 200 يوم في الفضاء منشوف حواليه خمس أشخاص عم يحاولوا يوجهوه ويسندوه خطواته مش ثابتة ومش قادر يمشي في خط مستقيم هاي بس واحدة من التأثيرات اللي بتحاول تدرسها هاي التجارب وفي غيرها كتير and stuff.
من الحاجات الرئيسيه اللي بتحصل لرواد الفضاء اول ما بيطلعوا هو ان المواقع او الفلويدز او السوائل اللي جوه جسم الانسان بتبتدي تتحرك في اتجاهات مختلفه هي مش هي مش ده الطبيعي بتاعها احنا واحنا على الارض يعني اغلب الوقت احنا يا اما واقفين يا قاعدين بس دايما في جزء علوي اللي هو راسنا وكتفنا وكده دوت فوق وفي جزء سفلي اللي هو الرجل وكده فدايما واحنا على الارض في مثلا سوائل اكتر في الجزء السفلي اكتر ما في في الجزء العلوي لان الجاذبيه شداه لتحت لما بتبتدي تطلع الفضاء دلوقتي مفيش جاذبيه شاده الموضوع دوت لتحت بس كله يعني مش عايز اقول بيعوم كده في كل اتجاه بس مثلا ايه اللي بيحصل هو رواد الفضاء الامريكان كانوا بيطلقوا عليه اسم لطيف كده بيقولوا puffy head و bird legs اللي هو يعني الوش المنتفخ ورجول الطائر او الفرخه يعني بيبتدي سوائل كتير جدا تطلع لفوق لراس رائد الفضاء ودم اكتر بيتضخ لفوق لان هو اقرب للقلب وفي المقابل سوائل اقل تبعد عن الرجل والساق وكده فبيبان رواد الفضاء كده بيبان وشهم منتفخ ورجليهم ارفع من العادي عشان هيك أطلقوا على الحالة هذا الاسم الوجه المنتفخ وأرجل الطائر بس عموما المسألة مش بالمكان اللي بتروح عليه السوائل وإنما بتأثير وجودها في هذاك المكان لأنها لما بتطلع للراس بتأثر على الشعور بالاتزان وعشان هيك كتير من رواد الفضاء لما بيطلعوا فوق بيعانوا من دوار البحر أو دوار الفضاء عشان نكون أكثر دقة من الحاجات التانية الخطيرة مثلا اللي بتحصل آه ودي لحد دلوقتي لسه مش لاقيين لها حل للأسف إنها بتأثر على آه قوة النظر على على العين لأن هي السوائل اللي بتطلع فوق ديت للوش بتزود الضغط على القرنية بتاعت العين أو اللي هي بيسموها الأعصاب البصرية في آخر العين بتضغط عليها بشكل زيادة شوية فدوت بيسبب حوالي مثلا عن 70% من رواد الفضاء ضعف في النظر واحيانا ما بيرجعش تاني لما يرجعوا طبعا بقى في جزء بتاع ان بيحصل نقص في كثافه العظم يعني رواد الفضاء بيخسروا تقريبا حوالي 2% من كثافه العظم بتاعهم كل شهر وهم موجودين فوق بسبب تغير السوائل ديت
غير اللي سمعناه في مشكلة صحية مش مرتبطة بسوء توزيع السوائل في الجسم وهو الكتلة العضلية وديت اللي هي بسبب ان دلوقتي انت انت طول ما احنا عايشين على الارض انت دايما بتحرك وبتشيل وبتحط وعضلاتك شايله جسمك انت في الفضاء لان انت مش محتاج تبذل مجهود يعني فما بتستخدمش عضلاتك بالشكل الكافي فبرضه بيحصل نقص في للكتله العضليه بتاعه رواد الفضاء فالموضوع ليه تبعيات مش مش حلوه قوي وبمرحلة معينة وبعد ما اتضح للعلماء إنه كتير من هاي التأثيرات سببها قلة الحركة وتغير في حركة سوائل الجسم بسبب غياب الجاذبية بدأوا يحاولوا يلاقوا طرق يحاكوا فيها تجربة الوجود في الفضاء وليعملوا هاي التجارب بيحتاجوا لمتطوعين فمن وقتها صرنا نسمع عن إعلانات غريبة من وكالات الفضاء
NASA has announced that they intend to pay participants of a study a total of 100 grand US to stay in bed for 60 days.
نداء لمن يعشق النوم خاصة النوم بمقابل النسا بالفعل ووكالة الفضاء الأوروبية بصدد البحث عن متطوعين لخوض تجربة البقاء في الفراش لحوالي 70 يوما Hard time getting out of bed? NASA has the job just for you. The space agency is looking for 24 volunteers who want to spend two months lying in bed. Volunteers will get about $19,000 for their time.
فكرة الحصول على مبلغ كبير من المال مقابل الاستلقاء بالسرير فكرة جيدة للغاية لا بل إنها حلم بالنسبة للعديد من الأشخاص حول العالم إلا أن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أعلنت أخيرا عن وظيفة تقدم بالضبط ما يتمناه الكثيرون
وكأنه الغرض اللي طبعا ما حدا رح يقوله صراحة هو إنه نحدث نفس الآثار السلبية اللي بتصير مع رواد الفضاء على المتطوعين احنا مش عايزين نضايق المتطوعين وخلاص مش عايزين يعني نتعبهم وخلاص احنا عايزين نحاكي نفس الاثر السلبي عشان نقدر نعمل له شويه يعني counter measurements نحاول نشوف طريقه نقاومه بيها او نوقفه بيها هو طبعا يعني اغلب الحاجات اللي بتحصل رواد الفضاء ديت بعد مثلا كذا شهر من رجوع على الارض خلاص الجسم بيرجع تاني بقى السوائل بتبتدي تاخد وضعها كثافه العظم بتبتدي تزيد تاني وهكذا بس لتجنب هذا النوع من الأضرار يبدو أنه ناسا ووكالات الفضاء بشكل عام بتاخد إجراءات احترازية يعني حتى المتطوعين اللي بيمروا بالتجارب ديت يعني مثلا التجارب السريريه ديت بتبقى في الغالب من 30 ل 60 يوم عشان يبقى ليها فايده قويه يعني في الغالب بيقعدوا بعدها 14 يوم اصلا recovery جوه برضه نفس ال facility اللي بيتعمل فيها الدراسه بس بيقعد 14 يوم recovery لحد لما يرجع تاني لما هو كان عليه في الاول فهي تبعياتها مش حاجه ممكن تستمر يعني طوال العمر
هذا على الأقل بحسب النتائج الموثقة في الوقت الحاضر نعرفش المستقبل شو مخبي طيب تمام لهلأ فاهمين الاستلقاء لمدة طويلة بخل بتوازننا وبيعمل تأثير مشابه لتأثير الفضاء بس اشمعنا نستلقي وراسنا تحتنا بست درجات تحديداً
الموضوع جه شوية بالتجربة إن إحنا هنجرب مثلا نجيب مجموعه ونقعدهم على سرير بشكل افقي ونشوف التغيرات هتحصل عليهم فتره قد ايه وبعدين نغير الوضعيه شويه ونجرب لمده اطول وبعدين لقوا الوضعيه المناسبه والمده المناسبه اللي تخلي الموضوع يبقى قريب شويه لرواد الفضاء بيحسوا بيه احنا طبعا احنا ما كانش ينفع نعرف هو رواد الفضاء كانوا بيحسوا بايه غير لما نشوفهم هم حسوا بايه فاحنا لما رواد شويه رواد فضاء طلعوا في الاول برامج ابولو مثلا القمر رجعت لنا بيانات كتير لان هم قعدوا رواد الفضاء ساعتها قعدوا حوالي اسبوعين بره الارض في انعدام جاذبيه فالبيانات اللي رجعوا بيها بدات تساعدنا ان احنا نحسن ال bed rest studies اللي عندنا ونخليها بشكل يحاكي اكتر ال environment او البيئه بتاع الفضائيه اللي كانوا فيها
النوم الأفقي مع وضعية الرأس بهاي الدرجة هو من المعايير اللي ما كانت موحدة ضمن مختلف الوكالات اللي بتعمل هاي الدراسات بس مع الوقت توحيد المعايير صار بالتجربة والخطأ اول ما الموضوع بدا في الاول ما كانتش موحده وكان حتى كان ممكن يبقى مثلا جوه ناسا نفسها بتتعمل الدراسات دي بمعايير مختلفه يعني مثلا درجات الحراره اللي بيتحط فيها المتطوعين البرنامج اليومي اللي بيقعدوا فيه وهكذا كان كل خلاص كل مجموعه علماء بيشتغلوا على مشروع بيحطوا هم الحاجه اللي هم شايفينها ويطلعوا بيانات على اساسها فما بقتش قادر تقارن البيانات ببعضها عشان الاختلاف الكبير اللي موجود في ال parameters اللي انت كنت على اساسها بتعمل التجربه فبدات ناسا برضو بعد كده جت وبدات تحط معايير ثابته لكل اللي هي التجارب الانعدام الجاذبيه السريريه ده فبداوا يحطوا يعني standard ثابته جدا ثابته تمشي على كل بقى التجارب ديت عشان لما اجي اقيم البيانات بعد كده ابقى بقيمها على مستوى واحد فيبقى الموضوع يعني علميا صحيح يعني او ماشي بشكل صحيح
Hello, I'm Megan MacArthur, a NASA astronaut living aboard the International Space Station. I often get asked how we accomplish daily life tasks aboard the space station, so I thought today I would show you how I wash my hair in space.
هذا فيديو لرائدة فضاء من ناسا عم تشرح فيه كيف بتغسل شعرها في محطة الفضاء الدولية بتفرجينا بطريقة شوي كوميدية كيف بتحاول باستخدام المنشفة تسيطر على المي وتمنعها من إنها تطير مع ذلك منشوف قطرات المي وهي طايرة يمين وشمال And you can see I still lose a few drops of water even when I use.
في بيئة ما فيها جاذبية ممكن فعلا تخطر على بالنا أسئلة حول كيفية أداء المهام اليومية زي غسيل الشعر بس السؤال بعيد طرح نفسه في سياق دراسات انعدام الجاذبية اللي صحيح إنها بتنعمل على الأرض بوجود الجاذبية لكن متطوعيها مطلوب منهم يستلقوا طول الوقت في مدونة بتوصف تجربته في التطوع بدراسة من هذا النوع بيقول واحد من المتطوعين إنه التجربة بشكل عام ما كانت كتير صعبة وتعود عليها بعد كم يوم بس الجزء اللي ما قدر يتعود عليه هو الاستحمام ما كتب تفاصيل بس يبدو انه بيكون مستلقي على سطح بلاستيكي املس على الاغلب وبيلخص التجربه غير المريحه بانه جسمه بيصير يزحل لفوق لجهه راسه بسبب الصابونه لا اخفيكم دورنا كتير اونلاين بس ما عرفنا نلاقي إشي اكتر من هيك عن كيف المتطوعين بتحمموا في هذا النوع من الدراسات بس ما بعرف على الاغلب رح يكون اسهل من الاستحمام بالفضاء تعالوا نحط المزح على جنب شوي هاي الدراسات على الرغم من فضلها في إنها بتساعدنا نفهم تأثير الفضاء على رواده إلا إنها ما بتقدر تحاكي التأثير النفسي اللي بيكونوا عرضة لإله صحيح إنه رائد الفضاء في كتير من الرحلات والمهمات بيكون معه عدد من الزملاء بس لساته موجود في بقعة مظلمة وموحشة في الفضاء بعيد عن عيلته وأصحابه بحركة محدودة وضمن جسم معدني مصيره مقرون بالبقاء جواته وانطلاقا من هذا المبدأ هاي الدراسات هي بس جزء من دراسات أضخم تحت مسمى Human Space Flight Research المعنية بدراسة كل شيء بيصير للإنسان جسديا ونفسيا بوجوده في الفضاء فإضافة لدراسات الراحة السريرية اللي بتقيس آثار انعدام الجاذبية على الجسد في دراسات معنية بقياس آثار محدودية التواصل الاجتماعي نتيجة الانعزال في الفضاء على النفسية دراسات بتنعمل على المتطوعين برضه تحطهم في بيئه منعزله ويتعاملوا كانهم رواد فضاء ويبداوا بقى ي... يعني تحط لهم مهام معينه هم يبقوا قاعدين في كابينات في الصحراء منعزلين عن الناس تماما لمده اسبوعين لمده ثلاث اسابيع وتبتدي تشوف هم هيتعاملوا مع بعض كجروب ازاي هل هيبقى في حاجات نفسية معينة بتأثر عليهم ولا لأ وهكذا يعني فالموضوع كبير وشيق جدا وفي علماء كتير داخلين بيه بشكل حماسي لأن هم عايزين يطلعوا بيانات لأن هو كل البيانات اللي هتطلع من هنا هي اللي هتمكن البشر ان هم يوصلوا للقمر ويستوطنوه ويوصلوا للمريخ بعد كده ويستوطنوا المريخ ويفضلوا في الفضاء لفترات ممكنه طويله جدا انت قاعد على السرير انت بتعمل ايه انت قاعد على السرير بس البيانات ديت يعني ممكن تفكر فيها كده ان شويه البيانات اللي انت هتجمعها ديت هتوصل البشر للمريخ بعد كده هي خطوه صغيره دلوقتي بس هتبقى يعني قفزه بعيده جدا قدام انا اقتبست شويه نيل ارمسترونج هنا بس
One small step for man, one giant leap for mankind.
الحديث مع لؤي جاوب على تساؤلات كتير كانت عنا حول هاي الدراسات ويمكن زادتها لدرجة إنه ما كنا عارفين نسكت بس بالآخر كان لازم نوقف التسجيل اوقف انا كمان
هاي الدراسات هي بس قطرة في بحر من الأسئلة المتزايدة اللي بتلاحقنا في مسيرة اكتشافنا للكون حوالينا أسئلة عن نفعية استكشاف واستيطان كواكب أخرى مقابل الاستثمار في كوكبنا أسئلة عن قدرتنا على استيعاب العوالم الأخرى اللي لسه ما عرفنا عنها وعن مدى قدرة أجسامنا الأرضية جدا على التأقلم كنا معكم من الإعداد والإنتاج جنى قزاز ومن التحرير محمود الخواجة والتقديم تالا العيسى ومن الهندسة الصوتية نور الدين بالحسن شكر خاص لضيف الحلقة المهندس لؤي جودة بودكاست ماتريوشكا من إنتاج صوت